سعده لله المنة والفضل أحببت حكايات تتلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا بكم على خير وفي خير الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ونسأله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين على نعمائه الصابرين على بلائه الراضين بحكمه وقضائه ونصلي ونسلم على خير خلقه وسيد أنبيائه سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وزوجاته وبناته وصحابته وأصفيائه صلاة تليق بمقام خاتم النبيين وإمام المرسلين صلاة دائمة إلى يوم الدين أبنائي بناتي أحبابي حبيباتي أحفادي حفيداتي كل يوم سبت وأنتم بخير وكل عطلة دراسة وأنتم بخير وكل شهر شتاء وأنتم بخير وكل شهر ربيع وأنتم بخير وحشتوني معرفش أنا كمان وحشتكم ولا لأ لكن المهم إن أنتوا وحشتوني وحشتوني جدا وحشتوني كتير أوي أوي أوي كم لي أود أن أراكم وأن أجلس إليكم خاصة أن لقاءنا معا يكون في طاعة الله خاصة أن لقاءنا معا يكون على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا عارف بيكم وحاسس بيكم زي ما أنا حاسس إن أنا زعلان أنا حاسس كمان إن أنتوا زعلانين زعلانين ليه؟ زعلانين على مصر زعلانين على أولادنا على إخواننا زعلانين على الحالة التي نحن فيها أنا متأكد إن أنتوا زعلانين لكن اللي عايز أقوله لكم ما تزعلوش كل ما تزعلوا قولوا يا رب كل ما تهتموا بأمر قولوا يا رب كل ما تبقوا مشغولين قولوا يا رب كل ما واحد يسمع خبر يزعله يقول يا رب ربنا عز وجل يصلح حاله ويغير مآله ويحول هذا الحزن إلى فرح هذا الضيق إلى سعة وفرج إن شاء الله واعلموا أبنائي أحبابي أنه كلما ضاقت فرجت كلما ضاقت ضاقت فرجت كل ما تسود تنور وكل ما ترتفع تنزل وكلما ضاقت الحلقة انفرجت وهذا وعد من الله عز وجل ما تسعلوش ما تحزنوش أنا بسألكوا سؤال انتوا كلتوا حلاوة المولد ولا لا طب وليه ليه بناكل حلاوة المولد في شهر ربيع ليه بنلاقي الشوارع كلها مليانة حلويات وكل واحد اللي اشترى له حصان واللي اشترت لها عروسة حلاوة واللي اشترى له علبة حلاوة وعمالين نهدي الحلوى من هنا إلى هنا ليه ليه بناكل الحلاوة وليه بنستنى شهر ربيع أيام زمان كان شهر ربيع ده من أوله إلى آخره أفراح سعادة الناس بتمشي في الشوارع تصلي على النبي الناس بتمشي في الشوارع مجموعات رفع البيارق والرايات بيارق ورايات وأعلام مش أعلام بتقول يسقط يسقط ولا أعلام عايزين دم الشهداء ولا أعلام كذا لا كانت كلها أعلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كانت أعلام كلها فداك أبي يا رسول الله فداك أمي يا رسول الله كانت كلها أعلام لا إله إلا الله محمد رسول الله كانت كلها مدح في النبي ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء كانت كلها فرحة ليه سألت نفسك حبيبي انت سألت نفسك وسألت نفسك مش معنى شهر ربيع مش معنى لأنه شهر ميلاد النبي من هو سيدنا ونبينا علشان كده أنا بحب أعيش مع أولادي وأحبابي أحداث الحياة أحداث التاريخ بحب نعيش الأيام اللي بيعيشها الناس بس بطريقتنا بطريقة صحيحة مش مجرد إن أنا أحضر احتفال ولا مجرد إن أنا أكل حلاوة واشتري حلويات وأكلها كده يبقى أنا بحب النبي لا اللي بيحب النبي يعرف النبي واللي يعرف النبي بحق اللي يعرف النبي صحيح يعمل زي النبي يا سلام يا سلام مين اللي صلى على النبي طيب أنا طولت في المقدمة علشان اللي نايم يصحى أنا أنتوا وحشني وأنا مستني لقائكم ما قمتوش ليه ده أنا قايم من بدري ما نمتش من بعد الفجر فأنتوا كمان يلا نصحى ونبدأ في الحكاية حكاية غريبة النبي من هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة اهدى محمد ابن عبد الله وأمه آمنة بنت وهب جده عبد المطلب جده عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع ولد في عام الفيل ولد يوم الاثنين ثلاث حاجات ولد في يوم الاثنين في شهر ربيع عام الفيل ايه يعني عام الفيل ده مش معنى مش معنى عام الفيل وايه اللي حصل في السنة اللي اتولد فيها النبي عشان كده كتبوا أن النبي ولد عام الفيل عام الفيل صلى الله على نبينا محمد عام الفيل الفيل ده له حكاية وهي دي حكايتنا اللي نعرف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كان يا مكان في سالف العصر والزمان في نفس العام الذي ولد فيه النبي العدنان كان هناك ملك في بلاد الحبشة اسمه النجاشي احتل بلاد اليمن جاء بجيش ودخل بلاد اليمن البلاد العربية في بلاد اليمن واحتلها وخلى عليها ملك اسمه أبرهة أبرهة أبرهة ده كان ملك نصراني مؤذي مش كويس يضرب يقتل ينهب يعمل كل حاجة كان ظالم أبرهة كل سنة يشوف العرب بتوع اليمن يخرجوا من اليمن إلى مكة عدد كبير واخدين معاهم الأكل والشراب وراكبين وماشيين وخارجين في شهر ذي الحجة أو ذي القعدة وماشيين رايحين فين الناس دول قالوا له إنهم يخرجون إلى مكة ليحجوا بيت أبيهم إبراهيم لأن لهم بيت في مكة بيت عظيم العرب كلها بتحبه وتعظمه وتروح تطوف حواليه هذا البيت هو الكعبة المشرفة قال إيه ده يعني كل الناس دي راحة إلى الكعبة علشان تطوف حواليها شكلها إيه الكعبة دي اللي الناس كلها بتحبها دي هو مش فاهم هو بيحسبهم رايحين علشان البيت ده عشان الحجارة دي مش فاهم حاجة فقال شكله إيه البيت ده قالوا له بناية من حجارة سوداء بس آه وفيها حجر كده على جنب وفيها باب وخلاص والناس بتروح من كل ناحية من هنا ومن هنا ومن هنا علشان يطوفوا حوالين البيت ده رجاء الأجر والثواب من الله عز وجل قال طب أنا هعمل بقى بيت كنيسة في اليمن أعظم من هذا البيت إذا كان البيت ده صغير كده تسعة متر في تسعة متر ولونه اسود بحجاره سوداء انا هعمل بقى كنيسه خليها على الله وكتب للملك بتاع النجاشي قال له انا هبني لك كنيسه في اليمن يحج اليها الناس ويتركوا وما يروحوش الكعبه بنى الكنيسه جاب المهندسين والبنايين والنجارين والمزخرفين وبنى كنيسه عظيمه وزينها وجملها ولونها وفرشها وركب لها الستاير وعمل ايه حاجة جميلة جدا وسماها القليس القليس ايه اللي حصل اول سنة بعت بقى للناس في كل ناحية يا جماعة يا ناس أنا بنيت بيت عظيم جدا بنيت لله بيت أعظم من الكعبة تعالوا حجوا إليه وزوروه وادخلوا فيه وصلوا فيه وسيبوكم من الكعبة وقال للجنود في كل ناحية انشروا الخبر قعد مستني مستني لغاية ما جه شهر ذي الحجة لقى الناس بتستعد وبيركبوا الجمال ومجهزين الزاد رايحين فين قالوا رايحين مكة عند الكعبة الله طب ما أنا بنيت هنا كعبة اهي سيبوا دي وتعالوا مفيش ولا واحد راح له وكل الناس راحت إلى الكعبة وبعدين في واحد من العرب سمع ان أبرهة بنى بيت يشبه الكعبة وإنه عايز يخلي الكنيسة دي زي الكعبة الناس تيجي تحج إليها وتزورها الراجل ده كان عربي أصيل عنده غيرة عنده حماس بيحب البيت الحرام بيحب الكعبة بيحب قبلة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عمل إيه؟ عمل حاجة من دماغه هو اللي فكر فيها كده راح بالليل ودخل الكنيسة بتاعت أبرهة وتغوط فيها تبول ولطخ جدرانها بالنجاسة لطخ جدرانها بالنجاسة يقول إيه ده؟ ده عايز يبقى زي الكعبة فتبول فيها وتغوط ولطخ جدرانها بالنجاسة لما صبحوا الصباح لقوا الكنيسة متلطخة بالنجاسة من اللي عمل ده قالوا رجل من العرب من أهل البيت الذي في مك الذي في مكة قال لك كده طيب وكمان ما حدش جه يحج والله لأخرجن بجيش عظيم لأهدم هذا البيت اللي هو الكعبة علشان ما يفضلش إلا الكنيسة بتاعتي ويبقى يجوا يوروني هيحجوا فين ويروحوا يطوفوا حوالين إيه عشان يجوا عندي غصب عنهم خرج بجيش كبير كبير ومعاه أفيال كتير والفيل انتوا عارفين الفيل حيوان كبير جميل قوي عنيد شديد دربه تدريبا جيدا دربوه ازاي يحارب يضرب بيه خرطومه بالزلومة أو يدوس برجله وبعدين ما فيش حاجة تأثر فيه لا ضرب يضر ينفع ولا حاجة كبير وكان الفيل ده الفيل الواحد بيتلف حواليه أكتر من ألف واحد كأنه دبابة ويدخل بقى أبرهة كان له فيل عظيم أبرهة بقى الملك له فيل كبير وما يخافش من حاجة أبدا فيل كان مسميه محمود فيل كبير وهو كان إيه رئيس الأفيال ركب أبرهة الفيل بتاعه ومشي قدام الجيش وخرج بجيش كبير رايح فين يا أبرهة رايح أهدم البيت أهدم الكعبة والناس كتير اتجمعت معاه من جيشه وخرجوا وهو ماشي من اليمن إلى مكة كل ما يمر على بلد من بلاد العرب يخرجوا يدافعوا عن الكعبة ويحاربوه فهو لأنه معاه جيش كبير يقتلهم ويغنم وياخد الأموال بتاعتهم وياخد اللي معاهم كله من جمال وأموال ويدخل كل ما يمر على بلد يخرجوا إليه يقتلهم وينتصر عليهم ويمشي لغاية ما وصل إلى مكة قريب من البيت كده نزل بالجيش وقعد علشان ينظم نفسه ويجهز أموره علشان بكرة هيدخل يهدم الكعبة استراح أبرهة وهو قاعد الجنود بتوعه انتشروا عشان يشوفوا الأخبار فلقوا إبل جمال لأهل مكة بترعى في الجبال كان أيام زمان ولسه لغاية دلوقتي الجمال بتتربى في الجبال والغنم بتتربى في الجبال والبقر بتأكل في الجبال مما يخرج الله لها من الخيرات فلقى جمال 200 بعير 200 جمل لمين لعبد المطلب جد النبي محمد نبينا اسمه ايه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم جده اسمه عبد المطلب لقى 200 جمل فالجنود خدوا الجمال وذهبوا بها إلى أبرهة وصل الخبر إلى جد النبي عبد المطلب قالوا له العيال اللي بت... الأولاد اللي بيرعوا الغن... ال... الإبل الجمال قالوا له جيش أبرهة جاء وخد الجمال بتاعتك يا عبد المطلب زعل عبد المطلب عبد المطلب سيد مكة سيد قريش هو الكبير العمدة بتاع قريش هو الملك بتاع قريش وكان رجلا طويل جميل وسيم له هيبة وله شخصية فزعل عبد المطلب ازاي ياخدوا جمالي وراح قال أنا هروح أقابل الملك اللي هو أبرهة علشان يرد الجمال بتاعتي ذهب عبد المطلب وكان أبرهة جالس على الكرسي لأنه ملك بيقعد على كرسي على العرش جالس على الكرسي فاستأذن عبد المطلب قالوا له هذا سيد قريش يستأذن للدخول عليك قال اسمه ايه قالوا عبد المطلب المعروف عبد المطلب معروف راجل عظيم قال فدخل عبد المطلب على أبرهة لما رآه أبرهة الأول مرة يشوفه لقى راجل إيه عظيم كبير جميل الهيئة مهيب الواحد يشوفه يخاف منه قال فلما رآه أبرهة هابه وأجله يعني احترمه لأنه إيه راجل كده أبها كده راجل كبير راجل ملو هدومه زي ما انتوا بتقولوا قال أبراه لما رآه قام إليه ورحب به ومرضيش يقعده جنبه على الإيه على الكرسي على العرش على الكرسي لا نزل قعد معاه على الأرض لأنه راجل شخصية قعد معاه على الأرض احترمه أجله فلما جلس معه على الأرض قال له يا سيد قريش أنت بتقول عايز تقابلني ما حاجتك ماذا تريد قال لماذا خرجت إلينا قال لأهدم هذا البيت ولا يمنعني مانع أنت ماذا تريد يا عبد المطلب قال أنا أريد إبلي أريد جمالي جنودك خدوا من عندي 200 جمل أنا عايز الإبل بتاعتي عايز الجمال بتاعتي قال أبرهة مش مصدق نفسه مش مصدق نفسه فيه واحد يسيب البيت يسيب الكعبة يسيب شرفهم لأن الله شرف العرب بهذا البيت ثم شرف العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يحترمش البيت وما يحترمش النبي يبقى ما يحترمش العرب يبقى ملوش قيمة ليس له قيمة شرفنا من شرف البيت وشرفنا من شرف النبي شرفنا من شرف مصر عزنا من عز مصر بلدنا لأن بلدنا هي الحرم بتاعنا مصر هي حرمنا زي ما الكعبة حرم المسلمين أجمعين كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحرم بتاعهم الكعبة وجعله الله بلدا آمنا بسبب هذا البيت جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس هذا البيت شرف فقال أبرهة لعبد المطلب لما رأيتك أجللتك واحترمتك وقمت من على الكرسي وجلست بجوارك فلما تكلمت وقعت من عيني سقطت من عيني ما عادش لك قيمة عندي ما احترمتكش فقال عبد المطلب لما ليه ما احترمتنيش ليه لماذا قال تترك البيت الذي هو عزك وشرفك وعز آبائك وعز أجدادك وتطلب مني مائتي بعير ايه ده نسيت الكعبة اللي تساوي مليارات وجاي تطلب 200 بعير فقط ده انت راجل ايه ده انت ما انتش راجل انت ما انتش عربي انت ما انتش مصري مصري مصري تاخد 100 جنيه عشان تقتل واحد مصري تاخد 100 جنيه علشان تخرب بلدك مصري انت كذاب ما انتش مصري ما انتش عربي ما انتش مسلم ما انتش تح... ما انتش محب لبلدك ايه ده انت مش جدع يا عبد المطلب ما طلعتش راجل انت كنت مليت عيني كنت اعجبتني لكن لما سبت البيت وطلبت البعير الإبل الجمال سقطت من عيني بالضبط دايما نقول أي واحد بيدور على منصب أي واحد بيدور على حزب عشان يطلع أي واحد بيدور على وظيفة وما يهموش البلد تخرب تعمر أنا عايز أدخل الوزارة أنا عايز أبقى محافظ أنا عايز أبقى ليا وظيفة ومش مهم البلد تخرب تعمر بالعكس ده بيدفع فلوس علشان يخرب وبعضهم بياخد فلوس علشان يخرب يعني أنت 100 جنيه تخرب مصر 100 جنيه تحرق شجرة تكسر عربية تحرق مؤسسة 100 جنيه حتى اللي بيحاصره أي حد بيحاصر أي حاجة في البلد أي خراب في البلد ولو كان له لحية ولو كان لابس جلابية ولو كان يزعم أنه يريد الخير لمصر لا والله الخير لا يأتي إلا بالخير ما يجيش بالشر أبدا الخير لا يأتي إلا بالخير إيه ده أنت أنت تروح تحاصر ميادين تخرب تحرق تقتل ترمي قذائف ترمي بالبنادق والمسدسات ترمي بالرشاشات تقتل آمنين تخوف تنهب تسرق تدخل على بنك على فندق وتسرقه تقطع طريق علشان فلوس اسمع إلى أبرهة اللي احنا بنقول عليه ظالم أبرهة اللي كان رايح يهدم البيت هو عارف البيت ده له قيمة كبيرة مصر مصر دي لها قيمة كبيرة قال لقد سقطت من عيني ما عادش ليك قيمة عندي عبد المطلب قال له ليه لماذا يا أيها الملك قال تترك البيت عزك وشرفك وشرف آبائك وشرف آبائك وأجدادك وتطلب مني ترد المتين بعير قال عبد المطلب الكلمة اللي ما فيش حد بينساها دايما نرددها قال عبد المطلب أنا رب الإبل يعني صاحب الإبل وللبيت رب يحميه أنا رب الإبل أحمي الإبل وللبيت اللي هي الكعبة رب يحميه اسمعوا الكلمة دي إن شاء الله بعد الفاصل هنعيش تاني مع الجمل مع الفيل فيل أبرهة فاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 4 37 أو تليفون رقم 011 5 2 156 وجه القمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله مع حكاية اليوم آه، كتير قوي اتصل عليا انتوا يا ترى حد فيكم راح معرض الكتاب يا حبايبي شفتوا الكتب اتفرجتوا على الكتب شفتوا المعرض فيه كتب قد ايه شفتوا الأجنحة اللي فيها الكتب الإسلامية أنا دايما أحب إن أولادي وحبايبي الحلوين كبار وصغيرين يروحوا المعرض يتفرجوا على الكتب يعرف يشتري إيه يشوف إنتاج المسلمين في الكتب قد إيه طبعا حاجة جميلة جدا إنك تروح وتتقابل وناس كتير اتصلوا عليا وسألوني على حكايات جد سعد بالمرة أقول لكم اللي راح المعرض أو ناوي يروح لأنه خلاص يوم الثلاث آخر يوم حكايات جد سعد موجودة في مكتبة دار السلف الصالح دار السلف الصالح في وش المسجد على طول اللي يروح أرض المعارض مكتبة دار السلف الصالح إن شاء الله تعالى وهنبدأ نطلع الجزء الثاني اللي فاتته الحلقات الأولى إن شاء الله ما تفتوش الحلقات الثانية من حكايات جد سعد إن شاء الله تعالى أقول خلينا مع فيل أبرهة عرفنا ان عبد المطلب اخذ الابل واتفق مع ابرهه قال له خلاص انت عايز تهدم الكعبة اهدمها للبيت رب يحميه اما انا رب الابل صاحب الابل انا احمي الابل قال له خلاص خد الابل بتاعتك بس ما تتعرض لناش لا انت ولا قومك لما نيجي ندخل نهدم البيت محدش يطلع لأن اللي هيطلع هنفرمه قال له خلاص رجع عبد المطلب فرحان انه جاب الجمال بتاعته وجمع مع قريش وقال لهم يا جماعة احنا مش هنعمل حاجة سيبوا الراجل يدخل يهدم البيت الله هو الذي يحميه وبعدين قال لهم نسيب مكة كلنا ونطلع على الجبال اللي حوالين مكة نشوف ايه اللي هيعمله أبرهة يا خسارة سابوا البيت وتركوه وخافوا على أنفسهم وخافوا على أموالهم ما خافوش على عزهم ولا على شرفهم ولا على البيت الذي بناه جدهم إبراهيم وإسماعيل وعبد المطلب خارج مسك باب الكعبة وقف يدعو ربه ويقول يا رب انت رب هذا البيت يا رب احنا ما نقدرش نعمل حاجة مع الظالم اللي جاي بجيش كبير ده لا هم أي اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك إن كنت تاركهم وأمرهم فأمر ما بدالك أو كنت تاركهم وما أرادوا فأمر ما بدالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك وخرج ودعا ربه وبكى عند البيت ونادى ربه اللهم إن البيت والرجل يمنع حلاله ورحله أي متاعه فامنع متاعك وحلالك رد عن البيت ثم خرج هو وأهل مكة إلى الجبال التي تحيط بالبيت أبرهة استعد وجهز الجيش وركب الفيل الكبير ومشي في الأول الفيل مسرع يجري ليدخل إلى البيت لهدمه لأنه متدرب متعلم لغاية ما جه عند حدود البيت الحرام حدود الكعبة وقف الفيل يضربه الجنود يضربوه ينخسوه من وراه مش راضي يتقدم ضربوا زودوا الضرب برك برك يعني نام رقد برك على الأرض قعد على الأرض إيه الحكاية عمر الفيل ما عمل كده أبدا ده الفيل بيسمع الكلام والفيل بيحب الخراب بيحب يخرب كل ما يقدموه مفيش فأبرهة فكر وسأل الجنود ما لكم وهم بيصيحوا وخايفين مال الفيل وقف والأفيال كلها وقفت وراه ففكر أبرهة ورجع الفيل ناحية اليمن وجهه ناحية اليمن أسرع الفيل قام يجري رجع يرده تاني علشان يرجع إلى مكة زي ما واحد مثلا السيارة بتاعته العربية بتغرز في الرملة وهي ماشية غرزت الكاوتش غرز في الرملة بيعمل ايه بيرجع ورا شوية وبعدين يروح طالع أو لو انه طالع مطلع عالي زي مزلقان عالي كده يجي يطلع العربية وقفت يروح نازل وراجع بعيد وطالع مرة واحدة هو أبرهة فكر قال لك نرجع لورا فلما وجه الفيل لما رجع الفيل ناحية اليمن طلع يجري مسرع فرحان اهدى طب ما انت كويس اهو فراح مرجعه تاني ناحية الكعبة لغاية ما جه عند المكان ده وراح بارك لا يبقى في حاجة الفيل ده فيه حاجة أكيد فيه شيء ووقف الجيش محدش يتقدم بيبص فوق لقوا الدنيا من فوق مليانة طير طير صغير طير أرسله الله على أبرهة طير طيور ذباب بعوضة عارفين الذبابة البعوضة طير صغير كده وكل طائر معاه ثلاث أحجار حجرين في رجليه وحجر في منقاره كل طائر معاه ثلاث أحجار ينزل الحجر على واحد من الجنود يموت ينزل على الفيل يموت في ساعتها على طول يتفتت كأنها أنابل قبرها لما لقى كده بدأ يجري يهربوا اللي عايز يهرب يهرب والأفيال تجري وكل واحد يهرب في حتة يروح الطير وراه ينزل عليه الحجر يموته قال لهم واحد من العرب كانوا واخدينه دليل معاهم قال لهم أين المفر والإله الطالب والأشرم, الم والأشرم المغلوب ليس الغالب كان أبرهة ده اسمه أبرهة الأشرم لأن كانت له شفة مقطوعة كان اختلف مع واحد تقاتل وهو فضربه ضربة فشقت شفته ولهذا سمي الأشرم اسمه أبرهة الأشرم قعد ينادي عليه ويقول له تعالى يا دليل مش انت اللي كنت بتعرفنا الطريق تعالى دلنا على الطريق نطلع منين نهرب ازاي نروح ازاي الى اليمن مرة ثانية تاهوا داخوا جات الطير الأبابيل دي التي أرسلها الله عز وجل عليهم فأهلكتهم فأخذوا يفرون هنا وهناك وينادي عليه يقول تعالى دلنا على الطريق فالرجل يقول له إيه يقول له أين المفار والإله الطالب ده ربنا اللي بعتهم لك ده مش من عند حد أين المفار والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب الله أكبر جاء نصر الله ونزلت هذه السورة على النبي بعد ذلك تذكره بفضل الله عليه وعلى أهل مكة وعلى العرب ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول تاني كلكم يا حبايبي حافظين الصورة دي طب انتوا عارفينها معناها ايه ربنا بيقول للنبي بعد أربعين سنة بيقول له ألم ترى يعني مش أنت فاكر مش أنت عارف وهو النبي كان موجود ده هو اتولد في الأيام دي ورجع أبرهة ورجع الجيش كل واحد من الجيش له حجر قال بعض أهل العلم إلا الفيل الفيل بتاع أبرهة ما كانش له حجر ما ماتش ليه لأنه مرضيش يهد البيت رفض أن يدخل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وفي عملكم وفي حكاياتكم النافعة المفيدة وجزاكم الله خيرا جد سعد وطيب الله سبتكم وحضرتك يا جد سعد وحشتنا كمان لا حرمنا الله من الناس الطيبين ولا أسكت الله لهم صوتا في سبتهم وفي كل أيامهم صوتا يعلو لإعلاء كلمة الله طيبة جميلة ناصعة خفاقة وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلق الله على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلولاه لكنا في ظلمات الجهل وعبودية العباد فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونحن لا نزعل ولا نتألم إلا من كل خبيث ونسعد ونفرح بكل ما هو طيب فاللهم اجعل مصرنا دائما وابدا طيبه قويه امنه مطمئنه ونحن لا ناكل الحلاوه الحلوى في يوم المولد النبوي صلى الله عليه وسلم وان كنا ناكلها في غيره فما ذنبها هي طعام حلال مثل نعم. كل الأطعمة نعم. أطعمنا الله جميعا من طعام الجنة آمين. وسقانا ربنا شرابا طهورا ومن قبل هذا رزقنا الله شفاعة الحبيب آمين. صلى الله عليه وسلم وجعلنا معه في الفردوس الأعلى الأعلى وسقانا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا فلنعمل بجد واجتهاد ابتغاء مرضاة الله حتى نأكل حتى ننال كل هذا ولن يكون إلا برحمة أرحم الراحمين فاللهم توفانا مسلمين والحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك.
وجزاكم الله خيرا وإياك. السلام عليكم أم محمد عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا جد سعد الله يحييك والله أنا فرحانة جدا إن أنا بكلم حضرتك يعني تسلمي يا أم لأن متابعة ليك والله حتى برنامج نساء بيت النبوة دي جزاك الله خيرا والله يعني استفدنا منك الكثير الله الكثير يعزك ادعي لي بالله عليك ادعي لي ان ربنا يجعلني كده من اهل القران انا واولادي كده ويجعلهم من عباد الله الصالحين بارك الله أسأل الله أن يجعلني وإياك وسائر المسلمين والمسلمات من أهل القرآن ومن العاملين به بحوله وقوته بارك الله فيك نعم السلام عليكم يا وعليكم نورهان السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا جد سعد الله يحييكي
والله احنا فرحانين جو ان انت ان احنا شايفين حضرتك على الشاشة جزاك الله خيرا تكرمي تكرمي الله يبارك فيكي آه، معاك نورهان بنتي بدها تكلم حضرتك مرحبا
ازيك يا جد سعد ازيك يا ماما اخبارك ايه ازيك أيوة، الحمد لله انت كويسة اه انت دلوقتي في الاجازة ولا في الدراسة لا في في الاجاز يعني انت مرتاحة مبسوطة وكده اه انت ايه رأيك في اللي بيحصل في مصر ده انا زعلانة على اللي بيحصل مش كده اه طيب ع- لما انت زعلانة عملتي ايه ها
بس ليه؟
يا رب ندعي ربنا الله يبارك فيك نقول يا رب يا رب ارحم مصر يا رب ابعد عن مصر الأشرار يا رب املأ مصر بالأخيار دعائك جميل ادعي لمصر وادعي لنا كمان وأنا بالمناسبة كل اللي اتصل حاضر بيا يا جد سعد في في ناس اتصلوا بيا وسألوا عني لما كنت مريض وغايب وسألوا عني بارك الله فيهم ويعني يجعلوا في ميزان حسناتهم وأنا عارف قد إيه أنا بحبهم وربنا عز وجل يعني يرزقنا يرزقنا حبه وحب الصالحين من عباده يا رب يا رب السلام عليكم يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جد سعد ازيك يا أحمد الحمد لله بخير نحبك في الله أحبك الذي أحببتنا من أجله يا الله أحمد يعافاك يا جدو إزيك الحمد لله أنا ما شفتكش الأسبوع اللي فات مش كده اه ما شفتنيش عشان بس كنت مشغول شويه يا شيخ في إيه يا أحمد كنت عامل كنت في مشوار في مشوار طب والأسبوع اللي قبليه لا ليه معلش انا ما اتصلتش معلش ما اتصلتش طيب ما هو أنا ما كنتش موجود يا أحمد مع حضرتك عشان كنت شوفك الله وعافاك يعني الله يبارك فيك يا أحمد يعني دعيت لي يا أحمد اه يا جدو ان شاء الله هديلك في الصلاه ان شاء الله تسلم لي يا حبيبي ربنا يبارك فيك كل حبايبي الحلوين اللي أنا إن شاء الله.
بحبهم جدا وبحب لقائهم جدا وعارف إن قلوبهم نقية جدا وطاهرة جدا وبيضاء جدا وما يعرفوش حاجة خالص إلا الخير إن شاء الله ندعي لمصر وندعي لمشايخنا وندعي لحكامنا وحكومتنا وندعي إن ربنا يبارك لنا في مصرنا ويبارك لنا في قرآننا وندعي لكعبتنا وقبلتنا وإسلامنا وقرآننا إن ربنا يحفظه وينشره في كل الدنيا يا رب نعم
جدو س- أيوة نعم انا عايز اقرا اقرا طيب اقرأ اقرأ لنا ألم ترى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تربيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فتح الله عليك وعليكم يا أحمد السلام عليكم سعد وعليكم السلام كيف حالك السلام عليكم وعليكم السلام مين معايا شهد انت سعد ولا سهل لا شهد ها شهد شهد شهد ازيك يا شهد عامل ايه يا جد سعد ازيك اخبارك ايه الحمد لله انت سألت عني يا شهد ولا ما سألتيش
انت وانا غايب
انا سألت ب... بس بابا قال لي هو جاي ما جايش النهارده اه طيب طيب طيب فزعلت بقى يا شهد نعم انت سمعت حكاية ال- الفيل نعم فيل ابرهة اه كان رايح فين ده كان رايح عند المك عند مكة عشان يهدم الكعبة يهدم وهو هدمها ولا ما هدمهاش ما هدمهاش ربنا ليه؟
أرسل له عليه طيرا أبابيل ارسل الله عليه طيرا أبابيل لان عبد المطلب قال للبيت ايه ربه رب يحميه وقال له اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك كل واحد بيدافع عن حقه أنا دافعت عن الإبل أنت دافع عن البيت بارك الله فيك يا شهد جد سعد نعم ينفع أقول حديث؟
اتفضلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يا سلام لا ضرر ولا ضرار ولا نهد حاجة ولا نحرق حاجة ولا نخرب حاجة ولا نحاصر حاجة أيا كان ما ينفعش ما ينفعش نخرب بلدنا ربنا يكرمك يا شاه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أم يارا الحمد لله الله يبارك فيكي أنا بصراحة يا شيخ آه، جد سعد زعلانة جدا على مصر زعلانة جدا نعم لكن وأتمنى يا رب ربنا يزيح من إن شاء الله يا ماما بإذن الله ما, تس... ما, ما تزعليش وبإذن الله الفرج قريب ما احنا قلنا كلما ضاقت فرجت آمين يا رب إن شاء الله الفرج قريب وبدعواتكم الصالحة إن شاء الله نعم صدقني يا جد سعد أنا مش قادرة نتكلم خالص معلش معلش كلنا والله والله كلنا بتتقطع قلوبنا لكن مع أس...
بنتي يارا ربنا يصلح حالك إن شاء الله ويبارك لك في آلك وأموالك ويسعدك ويحول حزننا السلام عليكم يا فرحا جد سعد نعم يارا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا يارا الحمد لله انت في سنة ايه يا الحمد يارا لله في سنة ايه
سنة خمسة ما شاء الله خلصت الاختبارات
اه والنتيجة الحمد لله.
طلعت جد سعد نعم الحمد اه وخدت الشهادة
جد سعد نعم مين اللي معاكي ده لسه لسه
مين اللي بينادي عليا ده مين انقطع الاتصال خير ان شاء الله زياد السلام عليكم الله وبركاته ازيك يا زياد
عامل ايه؟
انت في زياد
ايه؟
انت في ازدياد بتزيد كل يوم بتحفظ سورة جديدة كل يوم
اه اه عشان انت آه.
زياد مش كده
اه اسمي زياد انت اسمك زياد انت في سنة ايه يا زياد
انا في سنة حضانة انت في سنة حضانة يا سلام يا سلام بكرة ان شاء الله هتكبر وتدخل سنة مدرسة وسنة جامعة وتبقى كبير ان شاء الله انت بتحب مصر يا زياد
اه وبتحب النبي
اه وبتحب الكعبة اه انت شفت الراجل اللي كان رايح يهدم الكعبة ده
اه شفت وراكب الفيل اه وهو هدمها هدها ولا ما هدهاش
هديه لا ما هدهاش ما تهددش عشان كده لسه موجودة اهي واحنا بنشوفها لأن ربنا بعت له راح كورة أيوة بعت له حجارة من جهنم تحرقه وتحرق الجنود بتاعته اللي يخرب مصر ربنا هيبعت له عذاب اللي يخرب بلده ربنا هيهلكه اللي يفسد ربنا هيهلكه لأن الله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد كرمك الله يا زياد السلام عليكم يا محمود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا حياك الله يا أخي الله يبارك فيك كيف ليبيا الحمد لله والشكر لله نحمد الله على كل حال طيبة في نعمة الحمد لله أسأل الله أن ينعم عليها وعلى مصر وعلى تونس وعلى اليمن وعلى العراق وعلى سوريا وعلى سائر بلاد الإسلام بالأمن والأمان اللهم آمين الآمين نعم أنا بس عايز أقول كلمة للدكتور محمد مرسي عن طريق حضرتك نعم وحضرتك يعني يعني جزاكم الله اتفضل.
خيرا آه، بقول إن إن العرب لما كان رايح إبرهة عشان يهدم الكعبة العرب حضرتك قلت دلوقتي إن العرب طلعوا يحاربوا في إبرهة ومع ذلك قتلهم آه ما فيش ولا بلد مر عليها إلا وخرجوا يردوه انا بقول للدكتور محمد مرسي دلوقتي الناس اللي واقفين عند الاتحاديه وفي ميدان التحرير وفي كل الميادين كل اللي بيخربهم وبيغتصبوا بناتنا انا على فكره ماليش اخوات بنات وكل بنت في الدنيا اختي وامي أي والله أي لكن انا والله بقول للدكتور محمد مرسي العرب دول طلعوا ارجل مننا احنا اطلع يا دكتور محمد مرسي من جهرنا زي ما هم بيقولوا علينا دلوقتي ان الاخوان استولوا على البلد انا بقول لا الاخوان ناس محترمه بتصلي وبتقرا القران وبتدعو الى الفضيله وبتدعو الى ال- الى العفه والطهاره اطلع يا دكتور محمد مرسي دلوقتي انت والناس اللي معاك ربنا يبارك فيهم اللي هيموت فيهم يا ريت يا ريت انا اتوظف عندهم واموت شهيد وانا بدافع عن عن عرض بنت اختي وعرض بنتي وعرض عرض كل الناس عرض كل بلدنا يا يا شيخنا بلدنا كل إن شاء الدكتور الله، محمد إن مرسي شاء عن الله.
طريقي خلينا زي العرب اللي طلعوا وقتلوا في سبيل في سبيل كعبه الله اعلم هم كانوا مشركين ولا كانوا ايه كانوا مشركين طبعا ما كانوش يعرفوا لا دين ولا ملة نعم بارك الله فيك أيوة نعم محمد محمد ازيك يا جدو سعد ازيك يا محمد
الحمد لله انت اخبارك ايه يا محمد كويس كويس اه انت شفت الراجل اللي رايح يهد الكعبة اه ابرهة ده وراكب الفيل الكبير أمم.
هو الفيل آه، هد الكعبة ولا رجع لا رجع رجع عشان ربنا بعت له ايه آه، طيرا ابابيل أبابيل أبابيل يعني جماعات ومتفرقات كتير مجموعة ورا مجموعة ورا مجموعة تحمل حجارة من سجيل يعني حجارة سوداء من نار جهنم كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه ينزل على صاحبه يهلكه ترميهم بحجارة من جدو سعد، سجيل ممكن اسالك سؤال تفضل
آه، هو ما الصحابه اللي هج... آه، هو الصحابه اللي هاجروا لن... آه، لن... آه، للملك بتاع الحبشه هو هو الن... هو النجاشي اللي بنى الابراهيم الكعبه أيوه هو ده اللي بعد كده أسلم ما هو ده كان قبل النبي ما يتولد كان قبل النبي ما يتولد لما اتولد النبي وجاب الرسالة بالإسلام هو ده النجاشي ملك الحبشة اللي أسلم بعد ذلك وهاجر إليه الصحابة في بلاد الحبشة الله يبارك فيك يا سلام يا سلام على الشاطر على اللي بيسمع على اللي بيفهم وكتير من حبايبي ولادي بيعرفوا نعم ما كفاية عشان نختم الحلقة يوسف السلام عليكم ازيك يا يوسف اتكلم اه قول عليكم السلام الو السلام عليكم الو السلام عليكم
وعليكم السلام عليكم السلام ازيك يا يوسف الحمد لله انت كويس الحمد لله انت عامل ايه الم... هترجع المدرسة امتى الف سلام عليك يا جدو الله يسلمك يا يوسف انت وكل حبايبي اللي اتصلوا عليا وكانوا قلقانين وبيسألوا عني يا رب يعافيك من كل خلي بالك من البرد يا يوسف ها انتوا وكل حبايبي خلي بالكم من البرد ادعي لي يا جدو ربنا يبارك فيك وفي كل أبناء وبنات المسلمين يا رب مع السلامة يا يوسف أقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم يعني تدبيرهم في تضليل أي في ضلال ودمار وهلاك هم راحوا عشان يهلكوا راحوا عشان يدمروا نفسهم هم رايحين يهدوا البيت ربنا هدهم وهم فاكرين انه معاهم الفيل الكبير الله أكبر وأجل فأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني مجموعات ترميهم بحجارة من سجيل أي سوداء فيها حجارة محماة من نار جهنم فجعلهم كعصف مأكول يعني زي التبن يطير في الهواء إلا الفيل اللي كان عليه أبرهة بعض أهل العلم قال إنه ما جالوش حجر وأبرهة نفسه نزل له حجر مخصوص كل واحد من الجنود له حجر إلا أبرهة له حجر مخصوص حجر كبير لأنه رأس الفتنة رأس الفساد حجر مخصوص نزل عليه ما موتوش امال ايه قعد يتهري حتة حتة يتقطع أنملة أنملة حتة حتة جسمه يتقطع لغاية ما رجع إلى صنعاء اليمن البلد بتاعته وهو عمال يدوب حتة حتة يتهري عشان يبقى عبرة لغيره خلي بالكم الظلم وحش الظلم وحش عاقبته سوء اوعى تظلم اوعى تعتدي على حد اوعى تعتدي على بيت على امرأة على بنت على قصر اوعى تخرب حتى على شجرة حتى على بقرة على خروف اوعى تعتدي على حد من الآمنين لأن ربنا هينتقم منك إما في الدنيا أو في الآخرة أقول هذه في هذه السنة سنة الفيل لما رده الله عن البيت ولد النبي الأمين وإحنا في شهر ربيع بنحتفل بميلاد النبي في شهر ربيع بنحتفل بميلاد النبي وكان ذلك في عام الفيل وإحنا يا دوبك بناكل حلاوة وبنفرح لكن نعمل زي النبي نعرف النبي نتعرف على سنته نسأل هو كان بيعمل إيه ونعمل زيه يا رب اجمعنا بنبينا واسقنا من يده شربة هنيئة يا رب أدعوك وأرجوك أن تفرج عن مصر كربها وأن تؤامن أهلها وأن تسعد شعبها وأن توفق حكامها للعمل بكتاب ربها وسنة نبيها يا رب باعد عن مصر الأشرار الفجار المك الماكرين الذين يمكرون ويكيدون بمصرنا يا رب ارزقنا الأمن والأمان تعبنا يا رب سنتان مرتا سنتين اتنين فاتوا وإحنا تعبانين أسأل الله أن يسعد أهلنا وإلى اللقاء في يوم السبت القادم بإذن الله تعالى أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وهتكون الدراسة بدأت عايزين نستعد للدراسة ونجهز نفسينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحببتك يا جدي سعد منا